السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف وأخواتها ومرة أخرى مع الوضوء أسأل الله جل جلاله أن يجعله سبيلا لنا إلى الجنة وأن يجعل هذا الوضوء تطهيرا لذنوبنا ومغفرة لخطايانا ومحوا لسيئاتنا وتطهيرا لقلوبنا وضمائرنا وأعمالنا آمين آمين أحبتي في الله كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي في قضية الوضوء مع المضمضة وبقي معنا في موضوع المضمضة موضوع السواك والسواك سنة مؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم والسواك هو قطعة من شجر الأراك شجر الأراك نوع شجر نوع من أنواع الأشجار بيقطع منه هذا الجزء جزء من الفرع يقطع ويضبط هكذا قد يكون متينا تخين زي ده أو رفيعا زي ده أو وسط زي ده وقد يكون اكبر او اصغر آه وهذا النوع من الاشجار شجر الاراك ينبت في مكة وله رائحة طيبة جدا جدا وبتقطع هذه الجزء وبعدين تيجي انت بعد ما تاخدها باسنانك وتمضغ القطعة العليا وصلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مرض موته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قالت السيدة عائشة انه كان, كان بين سحري ونحري بين سحري ونحري نايم رأس الرسول صلى الله عليه وسلم على صدرها رضي الله عنها ودخل عبد الله بن عمر وفده سواك اخضر سواك اخضر اللي هو السواك الطري ده لان السواكات اللي بتتباع في الشارع النهاردة سواكة ناشفه فالناس اللي ربنا يكرمهم بعمرة في رمضان يشتري من مكة والمدينة سواك مش لونه اخضر اخضر يعني طري لسه مقطوع من الشجر لين قالت فرأى في يد عبد الله بن عمر سواك اخضر فنظر اليه فكأني عرفت انه يريده فاخذته من عبد الله بن عمر ولينته له لينته له اللي هو مضغ هذا الجزء ان يمضغ هذا الجزء العلوي منه حتى يلين ثم يزال هذا القشر يزال هذا القسم ثم هذا الجزء الذي ليناه هذا الجزء الذي ليناه الجزء العلوي يضغط عليه مرة أخرى بالأسنان حتى يصير فرشاة ثم يستعمل السواك استعمال السواك باليد اليمنى هو الأصل وان كان ثبت ان النبي تسوق بالشمال فهنقول دلوقتي بالشمال ليه احيانا باليسار بالأ- الاصل باليمين لان الرسول كان صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في امره كله فيبدأ السواك هكذا نعم هكذا سواك وهكذا بالشمال باليسار للوصول الى هذه الجهة الى هذه الجهة اليمين للوصول الى هذه الجهة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمضمض يتسوك وهكذا يغسل سواك انتهت قضية السواك وانتهت المضمض لابد من السواك كان صلى الله عليه وسلم يستعمل السواك في في الوضوء يستعمل السواك في الوضوء وقبل الصلاة وقبل النوم وعند الاستيقاظ من النوم وأول دخول البيت لذلك اللي يستعمل السواك دائما تجد فمه ريحته طيبة دائما تلاقي اسنانه بتلمع بيضة دائما لا يحتاج الى طبيب اسنان لان هذه المادة مادة الاراك فيها مادة مقوية للثة ما تج- ما تلاقيش فيه دم غالبا مقوية للاسنان ما هوش اعلان عن ال... عن السواك لان آه، دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه اهم والاطباء اطباء الاسنان يشهدون بهذا وحاولوا يعملوا معجون من نفس المادة ولكن لا ادري اين ذهب هذا الامر الشاهد السواك نتمضمض جيدا ثلاث مرات قلنا المضمضة تحريك الماء في الفم لازم تحريك الماء في الفم وس- مع السواك مع التهوع يخ- يخرج الذي في حلقه من الأذى ثم ينتقل بعد ذلك إلى الاستنشاق والاستنشاق مهم جدا أيها الإخوة والمضمضة والاستنشاق كما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبان استنشاق الماء بالأنف مهم جدا وهناك سنة في الاستنشاق ينساها كثير الن- كثير من الناس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي لسه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتثر فإن الشيطان يبيت على خيشومه آه كثير منا ما بيقدرش أمر الشيطان قدره مش واخد باله من قضية الشيطان نعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش واخد باله من قضية الشيطان نهائيا رغم ان الشيطان معك لا يفارقك انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم الشيطان معاك بصفة مستمرة يعني هو دلوقتي شيطانك اللي هو قرينك شيطاني قريني قاعد جنبيا كده دلوقتي لا مش كده كده فحين نذكر الله يخنس الشيطان يرجع لورا اذا بطلنا ذكر يوسوس الشيطان على طول على طول بيوسوس مش ساكت وكلمة وس وسى خدها فايدة هي صوت الذهب إذا احتك بعضه ببعض وس وس عارف الذهب لما يكون امرأة لابسة آه، أساور في إيدها والذهب بيشخلل كده الشخلانة دي بتاع الذهب اسمها إيه وسوسة أهو صوت الوسوسة أو الصلصلة دي هي لا خلينا إيه هي كلمة وسوسة معناها هذا صوت الشيطان حين يوسوس للعبد في قلبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان واضع خصمه على قلب ابن ادم الشيطان كان له آه، بوز زي آه، فم- البطه او الوزه او المنقار كده يضعه على قلب ابن ادم حين يضع على قلب ابن ادم يوسوس وتظل هذه الوسوسه زي ما انت تظل هذه الوسوسه في هذا القلب بصفه مستمره لحد الانسان ما يذكر الله فاذا ذكر الله خنس خنس يعني تراجع يرجع لورا شويه بمجرد انك تسكت اي نوع من انواع الغفله على طول يشتغل الشيطان يوسوس هذا الشيطان اللي معك بصفة دائمة بصفة مستمرة على طول بيوسوس ما بيسكتش انت بتعمل ايه حياله انت بتعمل ايه تجاهه بتتخلص منه ازاي واحد يقول لك يا اخي الشيطان مش مهم ده مش خطير خالص ربنا سبحانه وتعالى قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا صحيح كيد الشيطان ضعيف لكن انت كمان ضعيف قال الله سبحانه وتعالى وخلق الانسان ضعيفا فلذلك الشيطان خطير شوف درجة خطورته ايه يقول الله جل جلاله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا لاتبعتم الشيطان ايه الا قليلا فلولا فضل ربنا عليك كنت مشيت ورا الشيطان لاتبعتم الشيطان الا قليلا طب حلها ايه كما جاء رجل الى احد اهل العلم فقال له الشيخ ماذا تفعل اذا وسوس لك الشيطان قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال فإن عاد قال أدافعه قال هذا أمر يطول ماذا تفعل إذا نبحتك كلاب الراعي الراعي عنده كلاب بيحرسوا الغنم الكلاب دي نبحت جريت وراك تعمل ايه قال أدافعها قال فإن عادت أدافعها فإن عادت أدافعها قال يا بني استعن بالراعي يكفيك كلابه وصلت طب صلي صلى الله عليه وسلم استعن بالراعي يكفيك كلابه يعني قول يا رب يكفيك الشيطان وتبقى خلصت القضية استعن بالله فلذلك الشيطان يبيت على خيشومك الشيطان بيبات موضوع النوم والشيطان موضوع خطير جدا انا مش عايز اطول والله انا جاي النهاردة ونيتي ان انا اخلص موضوع الوضوء لكن احنا مش همنا نخلص وخلاص احنا همنا نستفيد ونضبط القضية النوم الشيطان بيتلاعب بالانسان في النوم تلاعب شديد جدا الى ابعد حد ولذلك بقول تاني قضية الاحلام والرؤى والمنامات ودي ملناش علاقة تزعل الشيخ سالم الشيخ سالم يؤول وانتوا تسألوا انتوا حرين مع بعض ما انا بتكلم في قضية تانية خالص ان مش كل اللي بتشوفه يبقى حاجة تتأول ممكن اللي انت بتشوفه ده حديث نفس ممكن اللي انت بتشوفه تلاعب من الشيطان تلاعب الشيطان بيلعب بيك ربنا يكرمه الشيخ سالم ويفتح عليه ويعلمه ويعلمنا إيه إيه مفيش مشكلة لكن انا بقول ايه مش كل اللي انت بتشوفه تحكيه ويؤول ومش كل تأويل يتقال يبقى ملزم و... وصواب وحق و... ودين وشرع ويقين لا لا مش شرط كل المسائل دي اجتهادات لان برضو الرؤى لا تنضبط الشاهد اللي انا عايز اسوقه بعيدا عن موضوع الاحلام انا بتكلم في نقطة ايه ان النوم أكبر مسرح لتلاعب الشيطان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام ابن آدم عقد الشيطان على قافيته ثلاث عقد وقال نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل نم عليك ليل طويل وبعدين معنا الحديث اللي معنا يبيت على خيشومه الشيطان وانت نايم شغال شغل كبير جدا عشان كده لو رجعت لكتاب طريق الاجرتين لابن القيم في وصف حال المقربين هو بيتكلم عن نوم المقربين وازاي ان الروح تتخبطها الشياطين اثناء النوم لدرجة ان الانسان يصحى من النوم حاسس بوجع روحي من صراع الروح مع الشياطين وهو نايم وجع روحي قد يمتد الى الجسد انه يحس فعلا بألم في جسده ألم في جسده الشاهد ايه ان الانسان اذا صحي من النوم وانتهى وانتهى صراع الشياطين معاه في هذه المرحلة في هذه الحالة يحتاج الإنسان أنه يتخلص من الشيطان التخلص منه زي ما قال حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم الأولاني أنه إذا قام فذكر الله حلة عقدة اثنين فإذا توضأ حلة الثانية ثلاثة فإذا صلى حلة الثالثة يبقى عايزين نمرة واحد الأول إذا استيقظ فذكر الله حلة عقدة أول ما بتصحى من النوم بتعمل إيه أول حاجة وأنت مغمض عينيك إيدك بتحسس على التليفون مين اللي اتصل بيك وأنت نايم مين اللي بعت رسائل مين اللي صح كده هو ده الغلط أول ما تفتح عينيك لو أنت بتحب ربنا يبقى أول حاجة تخطر على بالك الله هو ده الحب وعلامة الحب وشرط الحب ان يبقى اخر حاجة تجري على لسانك قبل النوم ذكر الله واول حاجة تطرأ على لسانك بعد النوم ذكر الله لو بتحبه وهو دي علامة الحب فاخر شيء انت في كل هجعة واول شيء انت عند هبوبي اخر حاجة الله واول حاجة الله وبعدين اتحلت عقدة العقدة التانية تتحل ازاي اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتسر فلينتسر الاستنثار انك تاخد مية في انفك اسمه استنشاق وتخرجها ده اسمه انتسار يبقى مطلوب حاجتين اتنين انك تستنشق وتستنسر واحنا داخلين على رمضان نسأل الله ان يبلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم انا نسألك ان تسلمنا لرمضان وتسلم رمضان لنا وتتسلمه منا متقبلا ينهى عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق اثناء الصيام بلاش وانت صايم تستنشق مية فتقوم المية تذهب الى حلقك تخفف من المضمضة قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم وبالغ بالامر اهي وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما وبالغ في المضمضة والاستنشاق الا ان تكون صائما يبقى احنا هنيجي دلوقتي غسلنا ايدينا ات... اتنين اتمضمضنا تلاتة هنستنشق بقى ناخد المية هناخد المية وندخل المية استنشاق تشفطها وانتثار تطلعها تاني يبقى لازم تدخل المية جوه انفك وتطلعها تاني الناس اللي بتعمل كده ما استنشقش ولا استنثر وفضل الشيطان راكب على مناخيره قول لي طب ليه راكب هنا بين عينيه ليه راكب هنا لانه بيشمخ بانفه فكانه هو زلك على مناخيرك على انفك ما بيطلعش الا بالاستنثار اذا استيقظ احدكم من نومه فلينتسر فان الشيطان يبيت على قيشومه زي بقول كده كتير من الناس اللي بتتوضى وضوء مش نافع زي اقول لك كده انه يعمل كده ما عملناش حاجه ده انا لازم اخد الميه استنشقها تدخل جوه وبعدين انثرها اطلعها تاني لازم لازم ادخل الميه في انفي واطلعها استنشاق واستنثار حاجتين لازم الاثنين دي نقطة مهمة جدا اوعى تفوتك استنشقنا واستنثرنا بعد كده غسل الوجه وغسل الوجه مهم جدا وبرضه كثير من الناس يخطئ في غسل الوجه تجد بعض الناس اما يجي يغسل الوجه بيغسل الوجه كده ما هنفعش كده ما غسلناش الوجه عشان نغسل الوجه صح محتاجين ايه محتاجين ان احنا نعرف ايه هو الوجه ايه حدود الوجه شرعا حدود الوجه من منبت الشعر المعتاد من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين يبقى من منبت الشعر المعتاد واحد اصلع ما عندوش شعر خلاص مش ده مش في حساباتنا اللي في حساباتنا اللي هو الش... ال- عادة الشعر منين ده الوجه من اول منبت الشعر المعتاد لحد اسفل الذقن دي الذقن دي اسمها الذقن دي اسمها لحية مش دي دقن الذقن اللي هي ال... ال... الذقن اللي هي تحت لحد اسفل الذقن يبقى ادي طولا من منبت الشعر المعتاد الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين يبقى لازم كل ده يتغسل اللي بيغسل كده بس غلطان ما غسلش وجهه لابد عند غسل الوجه من تعاهد المآقي المآقي المآقي اللي هي جوه العين انت معايا ها الحتة اللي جوه دي اللي جوه اللي جوه ديت اللي هي جوه بين الانف وبين بداية العين هذه اسمها المآقي لابد من تعاهد المآقي لازم تغسل دي تعاهد المآقي لابد من غسل العذار كده صح ها؟ العذار ال الذي بين اللحية والأذن اللي هي دي الحتة البيضة دي اللي بتفوت كثير من الناس اهي ما ما فيهاش شعر هذا العذار الب... ال- البياض الذي البياض الذي بين العذار والأذن لابد من غسله أيضا هذه أمور يا جماعة هذه أمور إتقان الوضوء دي اللي اسمها إسباغ الوضوء ده الوضوء الحقيقي المطلوب مش أي حاجة وخلاص لأن غسيل الوجه ده من أهميته أنه تخر كل الذنوب التي بطشتها عيناه حتى تخرج ذنوبه من أطراف لحيته مش عارف اللي ملوش لحية الذنوب هتخر منين صراحة لكن هتخر الذنوب من أطراف لحيته تلاقي الذنوب بتخر لابد يا إخوة إذا مرة تانية لابد إن احنا نقول إن احنا غسيل الوجه الوجه حدوده فين من أول منبت الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن وما بين شحمتي الأذنين أن يغسل كل هذا غسل جيد ثم نأتي إلى غسل الذراعين غسل الذراعين احنا قلنا المرة اللي فاتت الكوع والكرسوع والبوع والمرفق لازم هاخد مية كويس وايدي تمشي مع المية المية نازلة اهي ايدي تمشي مع المية اتبع يدك الماء خلي بالك في غلطة الناس بتقع فيها بص للغلطة دي بص معايا للغلطة دي ان بيعمل كده ويستنى المية تحت ياخدها ويطلع بيها كده غلط لان المية اللي جت تحت دي في اول غسلة مية مستعملة المية المستعملة دي بتغسل بيها كده غلط كده غلط انا عايزك وانت بتغسل ايدك ماشيه مع الميه يبقى غسلت بالميه اللي هي نازله مش اللي نزلت بالميه الطهور مش الطهره لان الماء ثلاث انواع طهور وطاهر ونجس الراجح في المساله احذف لي مناديل يا عبد الرحمن ربنا يهديك يا عبد الرحمن ويهدى ابوك عبد الرحمن ده ابني آه، اللهم صل على محمد احسن حد يقول ان انا بقول لحد يعني الشاهد ايه صلى على الرسول صلي صلى الله عليه وسلم خليه يدخل ما يجراش حاجه آه, اه اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم خليكم معايا خليكم معايا الماء ثلاث انواع سيبكم من عبد الرحمن وابوه م- لا بلاش ابوه خليكم مع ابوه ال- اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم ال- الماء ثلاث انواع طهور وطاهر ونجس الطهور هو الماء الباقي على اصل خلقته ليس له لون ولا طعم ولا رائحه النازل من السماء ونزلنا من السماء ماء طهورا طهورا وينزل من السماء ماء ليطهركم به فالشاهد ايه ان المية اللي- دي طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره الماء المستعمل يعني انا دلوقتي اتوضيت المية اهي اللي انا اتوضيت بيها المية اللي انا اتوضيت بيها دي اسمها ماء مستعمل الماء المستعمل ده طاهر مش طهور يعني طاهر في نفسه غير مطهر لغيره لانه نزل على الثوب اهو وانا هصلي بالثوب فهو طاهر ما, ما نجسش الثوب ولا وسخه لكن ما ينفعش ان انا اتطهر بيه مرة تانية ليه لانه استعمل خلاص ما يرفعش حدث ولا يزيل نجس الماء الطاهر فلذلك هذا الماء زي ما بقول لك كده لما تيجي خليك معايا بقى انت يا محمد يا ربنا يهديك يا محمد مصطفى خليك معايا بص صلي على النبي صلى الله عليه وسلم هو انا لما اشغل واحد الدنيا كلها تنشغل يا ميداني ولا ايه ربنا يتوب عليك يا ميداني صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم بقول ايه هنعيد تاني الحته اللي فاتت المهمه اللي الناس كلها هاصت فيها دي ها بقول ايه ان انا خدت الميه اهي بقول غلط انك انت تستنى الميه اللي نازله دي وتطلع ب... لان الميه دي بقت كده مستعمله مشت على ايدك فغلط انك تطلع بيها تاني تغسل بيها وانما الصح انزل مع الميه اللي انت واخدها بايدك واشرع في العضد ماشي ادي الكوع اهو ما, ما اسموش كوع بقى قلنا اسمه مرفق ها اشرع في العضد امشي كده جوه شويه ادخل جوه شويه اشرع في العضد ماشي يبقى هو ده العضد اذا شرعت فيه جزاك الله خير يا عم عبد الرحمن ماشي شرعت في العضد و انا في الكاميرا في النص صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم م- نسيت اقول لك تخليل الاصابع تخليل الاصابع هنرجع تاني لغسيل الايدين وتخليل الاصابع لابد من تخليل الاصابع سنه غسلت ايديك ورفعت خلاص دي ايدك اليمين الثلاث مرات بعد كده تنتقل ليدك اليسرى الثلاث مرات برضه زي ما قلنا ايدك مع الميه ماشيه مع الميه غلط انك تجيب من تحت كده ايدك ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه ماشيه مع الميه تشرع في العضد بعدين هنيجي عند مسح الراس انا ماشي مسح الراس كثير من الناس برضو يخطئ في مسح الراس انا غسلت من الاول تاني غسلت ايديا ثلاثة اتمضمضت ثلاثة استنشقت ثلاثة غسلت وجهي ثلاثة وخللت لحيتي غسلت دراعي اليمين ثلاثة غسلت دراعي الشمال ثلاثة بعد كده مسح الراس مرة واحدة خدت مية خلاص نثرتها وشوف اه سنة وضوء رايح وجاي او السنة جاي ورايح هي دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ من قفاه حتى يصل الى مقدمة الرأس ثم يعود بيديه جميعا هو ده مسح الرأس مرة واحدة فقط مع الاذنين خلي بالك هي المية اللي انا خدتها او تجديد الماء للاذنين الاثنين سيان انا مسحت راسي اهي طريقتي من ورا بعدين لقدام تاني وبنفس الماء خلي بالك همسح ودني ازاي صباعي ده جوه ودني والتاني بره ودني وهكذا تاني لازم الاتنين مع بعض مسح الرأس مرة واحدة ان انا زو- سواء كده اللي ورا او بعدين قدام او قدام وبعدين ورا الاتنين سيان وبعدين احط صباعي ال- السبابة داخل ودني الابهام بره ودني وهكذا اغسل ودني من الداخل ومن الخارج مرة واحدة راسي وودني بمية واحدة وانتهت القضية لو انت غ- مسحت راسك ثلاث مرات يبقى انت كده غسلتها ما بقاش مسح بقى غسل ما ينفعش وخلي بالك سيدك النبي عشان تعرف ان مسح الرأس والاذنين مع بعض قال فاذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من اذنيه ذلك الامام النسائي في سنن النسائي قال ايه باب ما يستدل به على ان الاذنين من الرأس ثم ساق حديث ابي هريرة فاذا مسح رأسه خرت ذنوبه حتى تخرج من اذنيه اذا مسح رأسه خرجت الذنوب من اذنيه يبقى الرأس والاذنين حاجة واحدة حاجة واحدة صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم مسحت الرأس والاذنين خلاص اغسل رجلي بقى اه هنختم اه اغسل رجلي بقى عشان نبقى كده انتهينا من موضوع الوضوء تماما هنبدأ في غسيل الرجلين وخلي بالك احنا هنقول اول حاجة انا واحد لابس جزمة وشراب هنعمل ايه نعمل ايه نمسح على الشراب اه, آه. ال... طيب جزاك الله خير انا هقلع الجزمة وهمسح على الشراب يعني ايه وممكن امسح على الجزمة يعني خلينا نقول الاثنين انا خدت ميه اذا كنت الشرط ايه انت صبحت الصبح اه إيه إيه انت الصبح قمت من النوم اتوضيت وصليت ركعتين الضحى وخرجت للشغل اتوضيت وصليت ركعتين الضحى ولبست لبسك لبست الجزمة والشراب قبل ما تخرج بعد الوضوء يعني لبستهم على طهارة خلاص ممكن انا امسح على الجزمة شوف ازاي امسح على كده على الجزمة بس خلاص انتهينا ممكن امسح على الشراب نفس الشيء برضه هبل ايدي كده بلاش انطر قوي كده كده بليت ايدي وامسح على الشراب بص من المسح ازاي اهو مسح بس خلاص لا هو ده المسح على الشراب بص ازاي اهو تاني ايديا الاثنين على رجلي الاثنين مسحه واحده مسحت على الشراب مسحت على الشراب هو ده المسح على الشراب او المسح على الحذاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمسح على نعليه او يمسح على الجورب وحديث المسح على الجورب وارد عن تسعة من الصحابه شرط ان يكون الجورب تقيل مش شرط الشرط الوحيد انك تبقى لابسه على طهارة اذا جيت اغسل رجليا معلش اسمحوا لي اسمحوا لي عشان بالمره نبقى عملنا كل حاجة انا قلعت الشراب وهغسل رجليا هغسل رجليا لابد من تخليل الاصابع لابد من تخليل الاصابع دي نمرة واحد نمرة اتنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار خلي بالك معايا ويل للاعقاب الاعقاب اللي هي دي اللي هي ورا برضو نقول بالرجل فوق كعب الرجل هذه اسمها الاعقاب لازم تتعهدها جيدا بالغسل لابد ايها الاخوه نكاد نكون انجزنا الوضوء بسرعه غسل ايدين ثلاثا وغسل البراجم البراجم قلنا اللي هي عقل الصوابع دي تخليل الاصابع المضمضة ثلاثا مع السواك والتهوع السواك والتهوع الاستنشاق والاستنثار وانوي بيها طرد الشيطان عنك بعد كده غسل الوجه من منبت الشعر الى اسفل الذقن وما بين شحمتي الاذنين ثلاثا مضمضة غسل يدين ثلاثا مضمضة ثلاثا الاستنشاق ثلاثا غسل الوجه ثلاثا غسل الذراعين ابتداء من هنا مش من هنا من الاصابع من رؤوس الاصابع الى ما بعد المرفقين ثلاثا اليمنى ثم اليسرى ثلاثا مسح الرأس مرة واحدة رايح وجاي او جاي وبعدين رايح مع الاذنين مرة واحدة مسح الرأس مع الاذنين مرة واحدة وبين غسل الرجلين او المسح على الجوربين او المسح على النعلين مرة واحدة المسح كم مرة مرة واحدة الغسل ثلاثة والمسح مرة المسح للرأس والاذنين وعلى الجوربين الغسل للرجل لو هتغسل رجليك تغسلها ثلاث مرات اهتم في غسل رجليك بانك انت تخلل بين الاصابع اهتم جدا بانك انت تغسل الاعقاب قال صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار ويل للاعقاب من النار خلصت وضوء الله اكبر ابواب الجنة الثمانية مرتبطة بحركة شفتيك ها هتقول ايه اذا توضأ العبد مثل وضوئي هذا ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية افتح بقك تتفتح أبواب الجنة شفت ازاي افتح قول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اتفتحت ابواب الجنة الثمانية ادخل يا عم ادخل يا سيدي ثم ذكر كمان عشان نبقى انتهينا من الموضوع تماما ومن الاسبوع الجاي نتكلم بقى ازاي نصوم رمضان هنسيب بقى الو- موضوع الوضوء موضوع الصلاة هنأجلهم بعدين وندخل في موضوع رمضان لأن رمضان على وشك إزاي نصوم عايزين نصوم صح المهم صلي على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد فقال اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دعاء ختام المجلس هو هو وضعت في رق وطبع عليه طابع لم يفتح إلى يوم القيامة ده أجر مستخبي لا يعلمه إلا الله آه ربنا سبحانه وتعالى له جزاء معلوم وجزاء لا يعلمه إلا هو أنا مش عايز أفتح الموضوع لأنه عمال يقول لي اختم لكن الحتة ديك بتاعت وضع في رق آه محدش يعرف في الرق ده المختوم ربنا كتب لك جزاء ايه اذا توضيت صح سبحان الله العظيم تتوضى تغفر ذنوبك وتطهر كل ما اعضائك وتطهر اعضاؤك وتأخ... وتفتح لك ابواب الجنة الثمانية و يوضع لك أجر لا يعلمه إلا الله سبحان الله العظيم هنبدأ بقى إن شاء الله من الحلقة الجاية الكلام كيف تصوم رم... كيف نصوم رمضان كيف وأخواتها بقى كيف نصوم رمضان النهاردة مشكلتك مشكلتك انت عارف مشكلتك ايه مشكلتك انك زي ما طلعت لقيتهم في البيت بيتوضوا اتوضيت زيهم من غير فهم من غير وعي من غير علم كذلك اكثر المسلمين بيصوم زي ناس ما هيصيم يمتنع عن الاكل والشرب من الفجر الى المغرب بس وخلاص والكلام ده يضيع اجر الصيام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو تصلي عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ياه على ذنوبك ياه على بلاويك السودة طول عمرك كل ده يتمسح تماما اذا صمت ايمانا واحتسابا يعني ايه ايمانا يعني ايه احتسابا ازاي ايمانا ازاي ازاي يصوم احتسابا ده اللي هيجي معانا في الحلقة الجاية احبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته